أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أعزائي المستمعين في غرفة البال توك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا وبرنامجكم حوار الحق يشرفنا اليوم بالحضور جناب القمص زكريا بطرس أهلا بك يا أتسابونا اهلا وسهلا مرحبا بيك وبالمشاهدين أهلا بك يا أتسابونا آه برنامجنا زي ما تعودنا في براهين وحوار وأدلة websites معلومات كافية أرجوكم خليكم واخدين بالكم منها واكتبوا ال website بتاعنا عشان ترجعوا ليها في حالة إنكم آه، فاتتكم حاجة آه، وقبل ما نبتدي الحلقة بنطلب من قدس أبونا إنه يرفعنا في الصلاة جنب عرش النعمة عشان ي- نبتدي البركة في هذه الحلقة اتفضل يا قدس أبونا شكرا بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا من احببتنا محبه ابديه فادمت لنا الرحمه ويا من دبرت لنا خلاصا هذا مقداره عندما خلقتنا على صورتك ومثالك كامتياز رائع ان نكون على صورتك ثم انك اعددت خطه الفداء لنا عندما شوهنا الصوره الرائعه اعددت لنا خطه الخلاص يا من احببتنا حتى خلصتنا كما هو مكتوب الله بين محبته لنا لأن ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا اسالك يا رب ان تكشف عن عيوننا لنعرف خطتك لحياتنا ونعرف كل الامتيازات التي لنا في شخصك نعرف مدى حبك الباذل والمضحي بارك جلستنا بارك كل نفس سامعة ومشاهدة وليتمجد اسمك القدوس في حياتنا جميعا من أجل دم الدم الغالي الكريم وطلبات كل قديسيك اسمعنا لما نديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبز الكفاف اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين آمين امين امين شكرا وسبونا الرب بارك آه، احبائي المشاهدين كما تعودنا نبدا الحلقه بصلاه ثم الاخبار الساره اخبار ساره عن العابرين من الظلمه الى النور المتنصرين المنتصرين الذين اتوا ليعرفوا شخص مجد الرب يسوع المسيح آه، هيباركنا ويشارك بالاختبار اليوم الاخ جان دارك ويقول لنا خبرته وشهادته عن كيف عرف المسيح ادمن الرب يبارك حياتك إيه، يا ريت لو سمحتي تاخدي المايك دلوقتي ونبتدي المشاركه بالاختبار اتفضلي
شكرا جزيلا يا احمد وشكرا يا بونا واحنا مبسوطين نكون معاكم في الحلقه دي كمان آه، بنستمتع بوجودنا معاكم وبنستمتع كمان باختبارات اخواتنا العابرين آه، جان دارك سعيده قوي اني هسمع اختبارك اتفضل معاك المايك
الصوت الصوت الاتصال
آه، يا ريت الادمن يشيك على الصوت مع جان دارك
آه، جان دارك اتفضل المايك اتفضل معاك المايك يا جان
أشكرك أختي آه، ربنا يبارك آه، حياتك ربنا يبارك كل الموجودين آه، بشكركم وبشكر أبونا على الفرصة الحلوة إن هو يديني فرصة إن أنا أقول اختباري آه، أنا من أسرة متدينة آه، يعني كلهم بيصلوا في أبونا وأمنا والبيت كله بيصلي آه، آه، جه فترة من الفترات لقيت إنه آه، أختي الكبيرة إنها اتغيرت فجأة آه، حسيت انها بقت غريبه يعني حسيت انها مش طبيعيه آه، اختي دي انا بثق فيها جدا وبحبها جدا وبحس انها امي التانيه يعني مش طبيعي ف كانت بالنسبه لي ان انا اشوفها اتغيرت و... وطريقتها في الحياه اتغيرت يعني كان لفت انتباهي ان انا اعرف ايه السبب يعني ف اكتشفت انها يعني ما بقتش مسلمه بقت حاجه تانية بس ايه مش عارف ف فضلت برضو احترمها وبثق فيها و... وبحترم رأيها وفكرها وبدأت أعجب بحاجات كتير في فكرها جديدة وطريقة الحياة اللي هي عايشاها آه، مختلفة فوصلت إن أنا اكتشفت إنها يعني آه، مع الأيام إنها بقت آه، مسيحية فطبعا إنها تبقى مسيحية بالنسبة لي من أسرة مسلمة متدينة إن بالنسبة لي ده شيء إنه كفر أو شيء آم، يعني شيء رهيب إنه إنها بقت كافرة وبقت آم، آه، مش مؤمنة وبقت آه، بقت حاجة وحشة لأنه آه، يعني مزروع فينا إنه اللي ما يبقاش مسلم أو كده حاجة وحشة أو كافر يعني فالموضوع ده سبب لي يعني كسر شوية العلاقة أو كده ف برضه فضلت إن أنا أحاول أقرأ وأحاول إن أنا أعرف يعني ديني كويس على أساس إن أنا أحاول إن أنا أتكلم معاها أرجعها أحاول إن أنا أهديها حاجة زي كده اتصدمت بصدمة تانية إن أختي الأصغر منها بحبها برضه كتير جدا آه، اتغيرت فجأة و- واكتشفت برضه إنها آه، يعني برضه بقت مسيحية فدي عملت لي صدمة كبيرة لدرجة إن أنا يعني أخدت قرار وخدت خطوة إن أنا آه، يعني التزمت مع جماعة إسلامية التزمت التزام سلفي مع جماعة سلفية آه، هي فترة مش طويلة ما كانتش فترة طويلة بس كانت فترة كافية بالنسبة لي آه، ده كان رد فعلي لأنه خفت إن أنا يعني عايز أعرف ديني عايز أعرف ربنا آه، عايز أقرب منه آه، بدأت أصلي كويس بدأت آه، أصوم كويس بدأت إن أنا أحاول إن أنا آه، أرضي ربنا ب- بكل الطرق بدأت أعتكف في في المساجد في رمضان بدأت إن أنا في رمضان بالذات أخش جوامع وأعتكف آخر عشر أيام وساعات ممكن أعتكف آه، رمضان كله آه، بدأت أعمل كل الفروض اللي عليا و- وبزيادة كمان آه، يعني كان كله بحاول إن أنا أرتضي يعني أرض- أرضي وجه ربنا يعني ده كان كل هدفي آه، لدرجة إنه جت فترة من الفترات آه، كانت أمنية حياتي إن أنا أستشهد في سبيل الله إن أنا أطلع حارب إن أنا كانت فكرة إن أنا كان ممكن أفكر نفسي دي كانت سهلة بالنسبة لي إن أنا ممكن أعملها في سبيل الله يعني دي حاجة كانت يعني كان يعني حلم إن الواحد لو استشهد في سبيل الله دي أقصى حاجة الواحد ممكن يقدمها إن هو عشان ينول بيها الجنة وينول بيها رضا ربنا آه، فضلت فترة آه، يعني حسيت آه، ان انا آه، اتصدمت في حاجة انه مفيش علاقة شخصية بعد بعد احساسي و- وصلاتي والكلام ده كله حسيت ان مفيش علاقة شخصية ما بيني وما بين ربنا يعني حسيت ان ربنا بيعاملنا ان احنا مجموعة من البشر بيسامحنا او بيرحمنا او بينعم علينا بنعم فلوس مادية حاجات كده كلها ان احنا مجموعة من البشر وان الحاجات دي كلها آه، احنا مجموعة كده وهو بيدينا او بيعاملنا كمجموعة او بيعاملنا ك يعني مفيش معاملة ما لقيتش فيه علاقة شخصية ما بيني وما بينه يعني ما لقيتش فيه ان انا بتعامل في علاقة شخصية حقيقية ما بينه آه لقيت ان انا صح ان انا ساعات بكون روحاني في صلاتي ما كنت مسلم آه بس في اوقات كنت بصلي آه بقضي فرض يعني بقضي فرض انا انا مش ماليش نفس او مش عايز اقول ماليش نفس بس انا بقضي فرض وخلاص على اساس انه اللي ما بيصليش بذنوب وسيئات والكلام ده كله واللي بيصلي حسنات فكنت انا بقضي ف- بقضي فرض وخلاص فما لقيتش في علاقه شخصيه حقيقيه ما بينه وما بينه بدات اتامل في يعني في ربنا اكتر واكتر اتصدمت صدمه كبيره انه لقيت يعني في الاسلام الله في الاسلام آه لقيت ان الله في الاسلام آه شخصيه فيها مشاكل بمعنى انه يعني حسيت انه يعني في انانيه في حب الذات في غرور حسيت انه يعني حاجه آه، ممكن نقول شخصيه نرجسيه او حاجه زي كده أها.
لانه آه، حاجات غريبه يعني مئات الاحداث ومئات ال- ال- الاحاديث وال- والمواقف اللي حصلت معايا بتحسسني بده يعني منها اذكر انه الموقف اللي خلاني فعلا يعني اقف وافكر قوي انه لما الناس بتموت ويجي يوم القيامه و... و... والناس كلها تموت وبعدين يعني خلاص بيبقى مفيش خلق وحتى ملك الموت يموت والناس كلها تموت ان ربنا يعني بيهز كده الارض او او بي خلاص مفيش مفيش حد عليها مفيش كائنات وبيقول لنفسه آه، لمن الملك اليوم وبيقولها يعني ثلاث مرات لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم بعدين هو بيرد على نفسه بيقول لله الواحد القهار ف يعني بيني وما بين نفسي قلت في نفسي هل الله محتاج يقول كده لنفسه يعني هل الله يعني يقول كده مفيش بشر او مفيش مخلوقات طب ليه بيقول كده لنفسه يعني حسيت انه في هنا شيء من الدراما او البارانويا كده يعني ح- طب ليه هو بيعمل كده ليه حب العظمه قوي مع نفسه حتى مش معانا احنا آه، دي كانت صدمه كبيره في شخصيه ربنا في في الاسلام يعني ما لقيتش انه في في آه، علاقه وما لقيتش انه في آه، حاجه حقيقيه في الله آه، تخليني كل اللي انا بعمله ان انا ال- آه، دايما آه، بصلي وبصوم وبعمل حاجات كتير عشان لما اجي اموت ما تعذبش عذاب الموت وما وما ما تعذبش في القبر لانه آه، في حديث عن الرسول بيقول انه ال- سكرات الموت او مراره الموت زي ضربه آه، 300 سيف في الرقبه الواحد لما بيجي يموت سكرات الموت دهيت كانها ضربه 300 سيف في الرقبه فبينصح الرسول انه الواحد يعمل في دنيته ويعمل حسنات ويعمل آه، حاجات صالحه عشان يستعد اليوم اللي هو هيموت فيه فالواحد بيعمل حاجات كويسه مش عشان اخوه بقى لا ده بيعملها عشان يستعد للموت ومش بيعمل حاجات كويسه عشان ربنا لا بيعملها عشان يستعد ان هو ما يتعذبش او عشان ما ما ي- ما, ما يبقاش فيه مراره موت يعني ومن ضمن الحاجات اللي كانت مخلياني تعبان مو- معظم الوقت مع اني كنت بصلي بعمل كل الفروض انه ما كنتش حاسس بالامان وحاسس ان انا على طول في ذل وعلى طول ان انا عليا له حمل ولود عالي جدا فوق طاقتي ف مفيش امان من ناحيه ربنا انه لازم هتعذب او لازم مهما عملت آه هز- يعني هيجي لي عذاب او هيصيبني عذاب لدرجه انه كان في حديث برضو كان مسبب لي ارق يعني انه ابو بكر ابو بكر الصديق وهو واحد من العشره المبشرين بالجنه كان آه، بيقول انا لو آه، رجل آه، في الجنه ورجل بره الجنه لن اامن مكر الله فيعني يعني برضو ابو بكر الصديق اللي هو كان اي حاجه الرسول بيقولها كان بيقول امين كان اي حاجه الرسول بيعملها بيعملها اول واحد يعني كان اكتر الناس لو في الاسلام نعتبره يعني بيعمل كل حاجه زي ما الرسول كان بيعمل فحتى ابو بكر كان لا يامن مكر الله يعني لو رجل في الجنه ورجل في النار برضه هيبقى خايف طب فين الحياه الامان فين الراحه فين ال- فين السعاده مع ربنا يعني فين السعاده حتى وعو- الوعود اللي هي بتاعت الجنه ما فيهاش علاقه مع الله كلها وعود ماديه يعني ان انا هنبسط ب- بحاجات ماديه اكل وشرب و... وكل حاجه انا اشتهيها جسديا هلاقيها ف حق في الدنيا وفي الاخره ما فيش علاقه شخصيه مع الله ففين الله في حياتي اه ما فيش يعني الله حاجه انا بخاف منها وخلاص وفي حاجات هو بيعملها انا لازم اخاف منها واعمل حاجات كويسه عشان ما اتحاسبش عليها فما فيش علاقه ما بيني وما بين الله آه دي كانت من ال- من الحاجات اللي وقفتني ان انا فمن الصدمه وقفت آه، فتره بطلت ان انا مش عا- مش عايز اصلي مش يعني مش حاسس ان انا ب- بعمل حاجه او بعمل علاقه مع الله لاني ب- بردد نفس الكلام آه، فتره طويله آه، بعمل نفس الحركات مفيش حاجه بتخلي بتحسسني بجديد مع الله مفيش ح... مفيش علاقه حقيقيه مع الله آه، حسيت ان والله مش حقيقي يعني قوي آه، الفترة دي بدأت أختي تتكلم معايا آه، وصبرت عليا كتير لأن أنا كنت ب- في بعض الأوقات مع إني بحبها جدا آه، لأني بحبها كنت بحاول أعملها بطريقة وحشة بحيث إنها ترجع تاني يعني حسيت انها بقت كسره او كده وعايز ارجعها تاني فلقيت نفسي بسمع لها ولقيت انها بتصبر بطريقه رهيبه وب- ومهما عملت بت- بتحبني وبتصبر عليا وبتكلمني بطريقه جميله جدا فده خلاني ازيد حب ليها وازيد اعجاب بيها بدات اسمع لها بطريقه مختلفه بدات افهم هي بتقول ايه هي بدات تتكلم معايا واختي التانيه بدات تتكلم معايا آم، بدات فعلا ان انا آه، افكر كويس بدات ان انا اراجع نفسي بدات فعلا اقرا بقى بجد وبعقل و... و يعني اتخيل ربنا في الاسلام عامل ازاي وبداوا يتكلموني عن ربنا في المسيحيه عامل ازاي آه... بدات ان انا آه... يعني اطلب ربنا وبدات انه يعني اطلب منه ان هو يساعدني آه... ما تخيلش ان ربنا سريع جدا حق- يعني ربنا حقق لي حاجات آه، ما كنتش متخيل انها ممكن تتحقق بالسرعه دي آه، حسيت انه آه، اللي بيطلبه من قلبه فعلا هو بيعمل معاه علاقه شخصيه حقيقيه وما- وب- واحلى حاجه ان هو ما بيخلينيش ان انا اضحك على نفسي لان هو صادق وهو كانه بيقول لي انا مش هخليك تضحك على نفسك لانك مش هتضحك عليا وبالعكس و... وفعلا في حاجات كتير قيود كانت في حياتي انا ما كنتش عارف آه، ابعد عنها ربنا بسهوله جدا وبسرعه رهيبه آه، لما طلبته فعلا بصدق ومن قلبي وفعلا خلاني افك القيود دي وحسيت بحريه رهيبه حسيت ان انا مفيش حمل عليا حسيت ان انا عايش بامان حسيت انه ان الله رائع فعلا وان دي حاجه جميله جدا آه، في المسيحيه حسيت انه ربنا حقيقي وبيطلب بعلاقة حقيقية جدية معاه آه، ما بيطلبش ان احنا نضحك على نفسنا ولا نضحك عليه فدي حاجة رائعة جدا فانا بتمنى من الناس يعني انه بجد بجد يسمعوا الكلام من الاخر اللي هو آه، بيقول لهم الفكر الفكر عن الله الحقيقي الله اللي بجد فعلا عايز علاقة حقيقية يسمعوا بطريقة مختلفة يفهموا يحاولوا ي... ي- فعلا يحكموا عقولهم وضمائرهم بجد لربنا يحاولوا ي- يستوعبوا آه، ربنا الحقيقي فين يحاولوا يلمسوه يحاولوا يسيبوا نفسهم للحقيقة انها تخش جواهم وانهم يشعروا بالحقيقة ويا رب امين آه، الناس كلها تستوعب فعلا ربنا الحقيقي وتحاول انها تم- تمد ايديها لل- للنور وربنا فعلا مش مش هيرفض طلب اي حد فامين يا رب آه، يبارككم يا رب وابونا زكريا اتمنى ان انت يا رب آه، ربنا يبارك حياتك واشكرك على الفرصه ال- السعيده ان انا اقول اختباري وشكرا
الرب يباركك أخي الحبيب مبروك عليك الخلاص مكتوب سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري ويخرج مثل النور برك وحقك مثل الظهيرة الرب يباركك ومبروك عليك الخلاص آه، قدس أبونا هيعلق لنا على ال- ال- الخبر السار اللي وصل لنا منك والاختبار الرائع اللي أنت آه، اختبرته مع رب المجد يسوع المسيح تفضل قدس أبونا شكرا آه، أشكرك كتير آه، أخ جان وربنا يباركك ويزيدك من النعمة وإحنا سعداء أنك أنت آه، تجيلنا وتخبر عن اختبارك وتحدث عن عمل الله في حياتك والنقلة خدت وقت طويل منك وصراع شديد لكن كنت عايز يا أدمن تديله المايك تاني قبل ما علق على الاختبار يقول لنا يعني هو حكى لنا الصراع لرفض العقيدة الأولى لا ما بتشبعش حياته لكن يقول لنا إزاي بقى فتح قلبه للمسيح وقابله شخصيا لأن دي مهمة قوي آه، حتى لأحبائنا السامعين إن هم يعرفوا إزاي الإنسان بيفتح قلبه بعد ما بيتحقق من النتائج اللي أنت وصلت إليها فمجرد بس ال turning point في حياتك ف admin لو سمحت تديله المايك تاني
آه، حاضر يا بونا اتفضل يا جان معاك المايك تاني
هو الواحد لما بي فعلا بيتمنى ربنا الحقيقي بقلب صادق آه، فعلا يسوع المسيح بيملى قلب الواحد والشخص الوحيد اللي يقدر يعرفك عن نفسه او اللي يقدر يحكي لك عن يسوع المسيح هو يسوع المسيح نفسه ففعلا لو الواحد سلم ليه نفسه وفعلا طلبه من قلبه بصدق هيملى كيانه هيم- هيملى قلبه وفعلا انا يعني ما حدش كلمني عن يسوع المسيح كتير وما حدش كلمني عن يسوع كتير وما وما يعني انا حسيت بيه جدا في علاقتي معاه وحسيت ان هو قريب مني جدا حسيت انه شخص حقيقي انا اعرفه من زمان حسيت ان انا آه كاني اتولدت بيه وعارفه آه بطريقه رهيبه فحسيت فعلا ان هو في حياتي كل يوم معايا حسيت ان هو متواجد في حياتي حسيت هو عرفني بنفسه فعلا انا كنت يعني لما بتمناه وبطلبه لما بصحى من يعني بنام وبصحى من النوم بحس ان هو فعلا كان معايا بحس ان ان هو جوايا بحس ان هو عايش جوايا فبيملاني فهو قادر ان هو يملى الانسان حب وقادر يملى الانسان يع- معرفه عنه قادر يملى الانسان ازاي ان هو الواحد يتعرف عن ربنا الحقيقي هو الوحيد اللي قادر يعرف الانسان بكده فالواحد لو طلبه بجد من قلبه وصفى ذهنه وصفى عقله آه، ليسوع المسيح وطلبه فعلا بجد بصدق من قلبه هو هيملاه لان ربنا ما بيتاخرش عن حد لو فعلا حد طلبه ما بيتاخرش عليه فهو ده اللي على ما اعتقد الحل انه بعد ما الواحد بي بي بيواجه الازمه في انه يصطدم بالاله في الاسلام ان هو يطلب فعلا الاله الحقيقي وربنا مش هيتاخر عليه اكيد شكرا لكم امين أيوة. شكرا جزيلا عزيزي الفاضل وواضح من كلامك انك انت آه، طلبت الرب امين هو خد المبادرة الأولى بالقرع على قلبك وأنت استجبت وطلبت الرب وهي دي النقطة المهمة أن الإنسان يفتح قلبه لربنا لأنه بيقول أنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي فتح أدخل إليه فبنصيحتك هذه لكل المستمعين والمشاهدين يبقى ده دليل دي الخطوات اللي انت اتبعتها انك سمعت القرع فتحت الباب والرب دخل حياتك بعد هذا الصراع الطويل اللي انت حكيته لكن نقطة التلامس هي الإنسان بيستجيب لدعوة ربنا ويفتح له قلبه بثقة ويقين ربنا يباركك ويزيدك من النعمة آمين امين يسوع تلذذ بالرب يعطيك سؤل قلبك آمين آه، هندخل دلوقتي في موضوع الحلقة وهو موضوع بيعز علينا جميعا وقري- وقريب لقل- لقلوبنا كلنا وهو موضوع الخلاص خطة الفداء آه، هيكلمنا عنها قدس أبونا زكريا ويورينا إيه هي خطة الفداء والخلاص معناه في المسيحية وفي الإسلام إن وجد اتفضل قدس أبونا
شكرا جزيلا الوجد دي مهمة آه الفداء وهو محور والعمود الفقري في المسيحية نعم وفي عمل المسيح وعشان خاطر نقدر ندرك خطة الله للفداء يبقى إذا نجيب الموضوع من البداية البداية إن الله خلقنا في أبدع خلقة وأعظم تصوير نتكلم الأول على المسيحية بتقول إيه الكتاب المقدس بيقول إيه أبدع مثال خلقنا على صورته ومثاله زي ما بيقول في آه، سفر التكوين آه، اصحاح اتنين واصحاح واحد عن صورته ومثاله طب يعني في البر والقداسه والطهاره والنعمه فده شيء واضح كتير طب امال ايه اللي حصل ان الشيطان جه واغوى ادم وحواء نعم
انهم ياكلوا من الشجره المنهي عنها بصرف النظر عن كونها هذه الشجره لكن هي محك اختبار للطاعه نعم
اكل منها ادم وحواء فدخلت الخطيه الى حياتهم خطيه الى عصيان نعم والانفصال عن الله كانت النتيجه نعم ودخول الفساد الى حياه الانسان نعم.
واضح قوي من سفر التكوين اصحاح اتنين اوصى الرب الاله ادم قائلا من جميع شجر الجنه تاكل اما شجره معرفه الخير والشر فلا تاكل منها الشيطان جه وقال ايه ليه ما تاكلوش منها ربنا قال يوم تاكل منها موتا تب... لن تموت بيكذب ربنا واللي حصل أخذت حواء من ثمرتها وأكلت وأعطت أيضا رجلها انفتحت أعينهما وعرف أنهما عريانين كانت النتيجة أنهم طردا من حضرة الله والنتيجة أنهم خلفوا في أرض المنفى نسل وطلع هذا النسل منفصل أيضا عن الله وعوامل الخطية فيه وأنتجت أيضا فسادا لأن نتيجة الانفصال عن الله الموت العقوبة موت والنتيجة موت يوم أن تأكل منها موتا تموت وأجرة الخطية موت والموت هو الانفصال عن الله وحيث إن الله هو الحياة فالانفصال عن الحياة هو موت نعم
وده الموت موت جسدي وموت روحي موت لكن هل يا ترى الله في محبته اللي خلق الانسان بالحب ينتهي به الامر انه يسيب الناس يهلكوا وتتوقف محبته أبدا مش ممكن
الله محبته مش مؤقته الله محبته دائمه وزي ما قلنا في حلقه قبل كده محبته مش لاننا نستاهل لا احبنا فضلا زي الاب والام لما يحبوا ابنهم والولد بي مش ماشي كويس بس هو ابنهم بيحبوه بيحسنوا اليه بيعطفوا عليه الله في محبته لنا اراد ان يدبر لنا طريقه بها يخلصنا من عقوبه الموت فدبر لنا خطه الفداء يقول في هوشع من يد الهاوية أفديهم ومن الموت أخلصهم خلاص انقاذ خلصهم وفي أخبار الأيام تاني إصحاح 30 وعدد 18 يقول الرب الصالح يكفر عن خطايا كل من هيأ قلبه لطلب الله يكفر هو اللي كفر والمزمور يقول آثام قد قويت علينا معاصينا أنت يا رب تكفر عنها فالله في خطته بيعمل وسيلة للتكفير للفداء للخلاص لكن في شروط للفداء الفادي ده لازم يكون عنده شروط نعم
أول شرط أن الفادي لابد أن يكون إنسان ليه؟ لأنه هيفدي الإنسان فيكون من طبيعة الإنسان مساوي له في القيمة ومن طبعه طبيعته مثلا لو أنا استلفت كمبيوتر بالشكل ده وخدته وكسرته اروح للي انا اخدت منه الكمبيوتر اجيب له جيم لعبه
لا مش ممكن اقول له خد اللعبه دي بدل الكمبيوتر ما ينفعش نعم.
يقول له يا عم انت خدت كمبيوتر هاي تك ازاي تديني حته لعبه جيم بتاعت الاولاد لا يقبل الله ليفدي الانسان لابد ان يفديه انسان نعم ومن هنا كان ضروريا ان يتخذ من المسيح البشر المولود من العذراء مريم وسيله للفداء.
نعم
الشرط الثاني ان يكون هذا الانسان طاهر لانه لو ما كانش طاهر كان محتاج الى العقوبه نعم.
ومحتاج لحد يفديه نعم فلا بد ان يكون طاهرا والمسيح هو الانسان الوحيد الطاهر من بين البشر جميعا نعم قال من منكم يبكتني على خطيه طاهر نعم
ولا بد ان يكون هذا الفادي ايضا غير محدود ليه ايه غير المحدود ده طبعا لان خطيته المحدوده كانت ضد اله غير محدود نعم فاصبحت خطيه غير محدوده واحد في ما لا نهايه تساوي ما لا نهايه خطيه في حق الله غير المحدود تبقى خطيه كبيره قوي نعم
ولذلك عقوبتها كبيره قوي
نعم.
لانها غير محدوده اذا تحتاج الى فداء غير محدود كفاره غير محدوده ومين اللي مش محدود غير الله وحده نعم.
ومن هنا في خطه الفداء كانت حتميه تجسد الله غير المحدود في انسان ليفدي الانسان ويفدي الخطيه بدل الخطيه يكفر عن الخطيه غير المحدوده نعم
عشان كده الكتاب بيقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه حب بازل ويقول كده في الكتاب الله بين محبته لنا لان ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا وفي كورنثوس الثانية إصحاح خمسة وعدد 14 إن كان واحد قد مات من أجل الجميع فالجميع إذا ماتوا المسيح هو الواحد الذي مات من أجل الجميع إذا فالجميع كلهم يعتبروا قد ماتوا نعم ده فكرة المسيحية عن خطة الفداء مهم.
طب وفي الإسلام فيه إيه نمشي معاه في الإسلام فيه الخلقة برضه إذا بدأنا بالخلقة فالإسلام فيه خلقة وخلقة على أبدع مثال يقول كده في سورة التين آية 4 لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم نعم
أحسن تقويم نعم وفي الأحاديث القدسية وهذا هو كتاب الأحاديث القدسية يا ريت تركز عليه الكاميرا لو سمحت كاميرا مان يركز لي على الصورة أهي الأحاديث القدسية وفي صفحة 93 يقول إيه إن الله خلق آدم على صورته على صورة الرحمن خلق آدم على صورة الرحمن إذا أبدع صورة وأعظم مثال مش الله الرحمن ليه عينين وده لا في قداسة والبر والطهارة على صورة الرحمن طيب والخطية موجودة في سورة البقرة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فلا ولا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ويكمل يقول لك في سورة طه فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سوآتهما يعني عورتاهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة نعم.
وعصى آدم ربه فغوى نعم إذا دي دخول الخطية برضه كما يشهد القرآن نعم.
طب انتوا يا جماعة نصارى بتقولوا ان ذرية آدم ورثت الخطية بتاعت آدم ازاي؟ اه مش ازاي ببساطة اهو اهو ادي برضه كتاب الأحاديث القدسية الأحاديث القدسية واضح اهوت تاني لو سمحت الكاميرا تسلط الموضوع الأحاديث القدسية بتقول في صفحة 101 بيقول جحد آدم فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته نعم خطئ آدم فخطئت إيه؟
ذرية ذريته إذا الذرية ورثت نعم الخطية وفي سورة آه، طه تأتي العقوبة اهبطا منها جميعا الله هم اهبطا يبقى اهتبا اهبطا منها كلاكما لا اهبطا منها ايه جميعا يعني ايه جميعا هم كانوا اكتر من اتنين الإمام النسفي يقول في تفسيره المراد هما وذريتهما اها اي نعم
يبقوا جميع البشر يعني ده العقوبة عامة البشر يا حبيبي المسلم تفطن للكلام وما تسمعش الكلام اللي بيتقال مسلمات لكن فكر فيه شوف الكلام معناه ايه سورة البقرة بيقول من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يبقى اللي بيغطي يروح النار نعم وآدم أخطأ يبقى نصيبه في النار وخالدا في النار عشان يتغير حكم الخلود في النار نحتاج إلى خطة فداء نعم وعشان كده دبر الله خطة الفداء ويقول القرآن آه، في آل عمران آية 193 و 195 يقول ربنا فاغفر لنا ذنوبنا طيب وكفر عنا سيئاتنا كفر كفرة اه وفي نفس الآية 195 يقول لأكفرن عنهم سيئاتهم يعني ربنا لازم يكفر طب فين الكفارة فين الفداء فين الفداء في الإسلام في فداء في الإسلام طبعا في فداء في الإسلام ها طب ما اتحلت المشكلة ايه الفداء ده تعال الفداء في الإسلام عندما نرى في البخاري ومسلم عن أنس يقول ضحى محمد بكبشين أملحين أدي الضحية ضحية يعني الفداء بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وقال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية لازم يعملوا ضحية وفي سنن أبي داود والترمذي قال الرسول اللهم هذا عني الضحية اللي قدمها وذبحها اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي وفي كنز العمال يقول ليكن لحمكما عوض, عوض لحمي وآل بيتي ومن لم يضحي من أمتي وليكن عظمكما عوض عظمي وآل بيتي ومن لم يضحي من أمتي وليكن دمكما عوض دمي وآل بيتي ومن لم يضحي من أمتي يعني فداء بس فداء خروف فهل الخروف يفدي الإنسان؟
تعطيل هل قيمة الإنسان من قيمة الخروف؟
لا
كيف تقبل ويقبل العوض الإنسان يفديه هذا الحيوان الخروف زب- الخرفان كانت موجودة عند اليهود في العهد القديم نعم لكنها كانت رمز لذبيحة المسيح نعم إشارة لذبيحة المسيح نعم لكن ليست فداء في حد ذاته المسيح الذي يأتي كحمل وديع ليفدي ويموت عن العالم كله وعلشان كده في سورة المائدة آية مطابقة انت عارف ان محمد كان بياخد آيات من العهد القديم وآيات من العهد الجديد ويحطها وتبقى ده القرآن طبعا.
خدت بالك؟
نعم.
وشوية من الأقاصيص الشعبية وشوية من الأساطير وهكذا مم.
فاخذ الايه ديت من الايه اللي احنا قلناها سابقا بتاعه إن كان واحد قد مات عن الجميع فالجميع إذا ماتوا مهم.
خدها بحالها كان واحد قتل وقال إيه؟ قال كتبنا في سورة المائدة آية 32 32 كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا نعم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا نعم ليا تعليق على الحكايه دي اشمعنى كتبنا على بني اسرائيل طب ليه ما يكونش على الناس كلها طيب وفين النفس التي قتلت بغير نفس يعني ايه بغير نفس يعني لم تقتل يس لان عين بعين وسن بسن ونفس بنفس لم تك... لم فلم ترتكب يس ترتكب جريمه نعم يعني بريئه مش كده؟
نعم.
وبغير فساد في الارض لم ترتكب شرا وخطيه نعم.
يعني طاهره طيب مين النفس البريئه الطاهره غير واحد بس المسيح نعم اللي شهد ليه القران بانه مسيح لانه وس- مسح من الاوزار في التفسير وانه في حديث الشفاعه لم يذكر له خطيه نعم
مسيح لوحده وبني اسرائيل قتلوه نعم مكر ومكر الله والله خير الماكرين ولما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم نعم ارتباط الوفاة بهم اليهود من قتل هذه النفس كأنما قتل الناس جميعا إن كان واحد قد مات من أجل الجميع فالجميع إذا ماتوا أدي الفداء نعم وبعدين بص ومن أحياها عمرنا شفت نفس قتلت وأحيت بعد الموت إلا المسيح ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إذا فالمسيح قتل وصلب على الصليب ومات كأنما مات الكل وأقيم من الأموات فكأنما أقيم الجميع وهذا هو قمة الفداء اللي حصل في المسيحية نعم آه، أحبائي سؤالي هل تقبل فداء المسيح؟ تقبل فداء المسيح ولا بتكتفي بفداء الخروف؟ هل الخروف يساوي حياتك؟ طب بعد ما تضحي كده في العيد الكبير عيد الضحية ويقابلك واحد يقول لك أهلا بالخروف باشا يقول له إيه؟ يقول لك بالخروف يقول له خروف إيه؟ أنت بت- بتستهبل؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الله انت مش يا عم قلت ان الخروف زيك وضحيت بخروف فانت ينفع؟ ما ينفعش اذا قيمتك اسمى من خروف قيمتك من قيمه المسيح الطاهر القدوس هل تقبل فداء المسيح ليك؟ ولا تقبل دم الخرفان تفديك؟ السؤال مطروح وانت الذي تجيب واتمنى ان الله يفتح قلوبنا لقبول خطه فدائه لخلاصنا يسوع يحبك يسوع مات من اجلك يعني ليكفر عن خطاياك هل تقبله بالحب ان قبلت كان بها وخ- ونلت بركه وان رفضت الكتاب يقول كيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره والموضوع وياك قرر زي ما انت عايز عشان خاطر تنال حياه ابديه شكرا شكرا عزيزي.
يا واتسابونا شكرا يا واتسابونا آه، السؤال اتطرح هل تقبل ولا لا ودلوقتي الأسئلة ستطرح على واتسابونا عشان يرد عليها آه، أدمن آه، لو سمحتي آه، نبتدي بالأسئلة وتكون في عجالة لأن فعلا في ضيق في الوقت اتفضلي
شكرا جزيلا يا احمد شكرا يا بونا وعشان ضيق الوقت اتفضلي مرتده معاكي المايك
آه، شكرا حلو شكرا أدنان آه، هو موضوع الحلقة عن الفداء فقدسك يا ابونا ليه بتتكلم عن الخطية والعقوبة آه، مش ممكن كده إخواتنا المسلمين يعتبروا إن إحنا بنتهرب من الموضوع وبنتكلم في موضوع تاني اتفضل يا أدنان شكراً المايك جزيلاً.
معاك ممكن يكون سؤال وارد يعني ممكن تكون بتهرب يا واتسابونا ها ممكن تكون بتتهرب بتتهرب انا بتهرب آه.
اه الحقيقه الواحد بيتهرب من الحاجات دي مش معقول طبعا آه شوف يا جماعه العمليه سلسله مكونه من حلقات نعم ياتي الفداء في نهايه سلسله الاول سلسله ال- حلقه الخلقه ثانيا حلقه العقوبه ثالثا حلقة الرحمة والفداء فإزاي نتكلم إحنا على الفداء من غير ما نعرف الجذور بتاعة الخلقة الطاهرة ثم الخطية اللي أسقطت الإنسان ثم العقوبة اللي لازم يعاقب بيها ونأتي للحلقة بتاعة الفداء في الفداء فهذا ليس هروب ولكنه تحليل وتفصيل للكلام شكرا احسنت يا استاذ منى احسنت آه، ادمن رب يبارك حياتك السؤال الثاني لو سمحتي اتفضل الميكروفون معاك شكرا جزيلا يا احمد آه، ساني دي اتفضلي معاكي المايك
آه، سلام ونعمة رب المجد يا أخت أبونا آه، شكرا يا أخت حنة آه، عندي سؤال يا أبونا ما ذنب نسل آدم أن يرثوا الخطية اللي هي خطية آدم السؤال ده وارد دايما شكرا يا أخت أبونا
آه ماشي برضه سؤال مهم لازم نجاوب عليه واحنا مستعدين للإجابة على جميع الأسئلة نعم لأن ليس عندنا آية تقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسئكم لكن عندنا اسألوا تعطوا فتشوا الكتب نعم التي ت- آه، آه، آه، التي تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي نعم سؤال آه، ذنب نسل آدم نعم أن يرثوا الخطية نعم.
حلو احنا عايزين نفهم من البداية ايه مفهوم الخطية زي ما قلنا ايه مفهوم الخطية خطية هي الانفصال عن الله نعم
الله خلق الإنسان عشان يعيش في حضرته كابن ليه ويتمتع بخيرات ربنا قال له ما تاكلش لئلا تنفصل عني والانفصال عن الحياة هو الموت والله هو الحياة ومصدر الحياة نعم فإذا الخطية هي انفصال عن الله ولما أخطأ آدم انفصل عن الله وترك الجنة وأتى إلى أرض أرض الشوك نعم والجهاد والعمل اهبطا منها جميعا إلى الأرض فأتى إلى الأرض طيب خلف عيال العيال اتولدوا فين؟ بره الجنة نعم
اتولدوا في حالة انفصال برضو عن الله مهم.
ادم هم منفصلين على الله اذا هم ورثوا نعم.
هذه الخطيه ولا يتمتعوا بها ولدوا في ارض المنفى وعشان كده الحديث بيقول وفي اللي هو بتاع الترمذي في حديث آه، قدسي يقول واخطا ادم فاخطات ذريته تحملت الخطيه انا اضرب لكم مثل بسيط فاكرين الثورة المصرية للجماعة المخضرمين أو للجداد درسوا التاريخ عن الثورة المصرية سنة 1952 يعني ناس بيسموها ثورة العسكر وناس بيسموها ثورة الإخوان المسلمين مقنعة وأيا كان أنا راجل مش سياسي أنا راجل بتكلم في ربنا
نعم.
لتكن وأتوا الثورة عملت إيه الثورة؟ الثورة قبضت على الملك فاروق آه، فاروق ورحلته نفاته إلى إيطاليا ولد فا- راح هناك في أول أرض المنفى بيعيش هناك نعم.
الملك فاروق كان عنده ولد اسمه أحمد فؤاد نعم
طلع مع أبوه في إيطاليا احمد فؤاد طلب ان هو يجي زياره لمصر قالوا له متاسفين ليه ابوك يا ابني منفي انت ناس ان ابوك منفي انت من النسل الشرير الخائن للبلد لا تستطيع ان تدخل ارض مصر ورفض طلبه ولم يدخل طيب ده في امور بسيطه في الدنيا ابن الخائن خائن ولا يسمح له طب ناموس الله الكامل والعادل كيف يسمح لابناء الخائن الذين ولدوا في ارض المنفى ان يعودوا الى الفردوس عشان كده ورثوا الخطيه شكرا سؤال ثاني
آه شكرا وتسابونا أدمن لو سمحتي السؤال اللي يليه ويا ريت نكون في عجالة
شكرا جزيلا ابونا واحمد آه، اتفضل ايجيبت معاك المايك
آه، يا ريت الصوت
آه، اتفضل ايجيبت معاك المايك
سلام رب المجد معاك يا هنا وميرسي أوي يا حن شكرا آه، قدس أبونا آه، قضية الفداء أو قصة الفداء آه، ثواني آه، آدم أخطأ وبعدين تاب آه، ربنا غفر له في الحال البعض يظن أن الأمر آه، لم يحتاج إلى الفداء وشكرا آه، المايك معاك
شكرا جزيلا ده سؤال برضه وارد يقول لك آدم أخطأ وتاب على ربه وربنا غفر له
ملهوش لازمه الفداء مالوش لازمة الفداء طبعا
اعتراض وجيه برضه محتاج إلى إجابة نعم.
طيب أنا سؤالي بس الأحباء المسلمين اللي هم بيقولوا كده يردوا لي على السؤال الثاني ولا برضه لا أسأل لئلا لو تكشف لي الأمر يسئني لا أنا بسأل لو كان ربنا غفر لآدم في الحال طب ليه ما رجعوش للجنة في الحال ليه خلاه يعاني في المنفى إذا مش العملية كده زي ما بيظن أحبائنا لا تاب على الله وغفر له يعني وضع خطة فداء عشان يبقى في كفارة وفداء وبعد الفداء يبقى في غفران بدون الفداء لا غفران على الإطلاق نعم وأنا أخشى أن كثيرين من أحبائنا المسلمين يكتشفوا الأمر لكن يكون فات الأوان اكتشفوا الآن دلوقتي وحدد موقفك الآن أتقبل الفداء بتاع ربنا ليك ولا ترفضه شكرا السؤال اللي بعديه
آه، اتفضل يا ادمن لو سمحتي السؤال اللي يز- اللي وراه
آه، شكرا اتفضلي المجدلية معاكي المايك
سلام المسيح أبونا أقبل يديك يا أبي والسؤال آه، لماذا المسيح البريء يسلب عن آدم ليه؟ المايك مع قدسك شكرا جزيلا وده كتير بنتسأل فيه في فعلا مجدلية بتعبر عن سؤال بيرد إلينا كتير قوي في البلتوك نعم.
في الغرفة اللي احنا بنعملها ف سؤال مهم طب ايه ذنب المسيح البريء ده بتقول المسيح بريء نعم انه يموت ويتقتل ويتصلب سؤال وجيه كتير قوي ناس بيسألوه سؤالي برضه سؤالي مهم.
ايه رايكم في الايه القرانيه دي سوره ال عمران 133 آه، 113 تقول ايه يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء بغير حق يقتلون الانبياء بغير حق يعني الانبياء الابرياء نعم.
طب ليه بيقتلوهم طب ما ابرياء هم تتقتلوا يعني جت على المسيح وبقت ليه طب ليه ما بيسألوش انه يقتلوا الانبياء بغير حق اشمعنى بقى لما المسيح بيموت وقتلوه بغير حق ها تعتبر يعني عمليه غريبه أوي. اما ليه صحيح عجيبه ادم يقتلون الانبياء بغير حق يبقى قتلوا المسيح بغير حق نعم وايه ذنب الانبياء انهم يتق- يتقتلوا بغير حق لا نعم ده حب حب باذل صلب بارادته ليكفر عن خطايانا يبقى ما هوش ذنب حمل ذنوبنا وهو البريء حبا المشكله ان ال- ما فيش حب في الاسلام فعشان كده مش قادرين يفهموا ازاي تكون حاجه نتاج حب وعمل محبه اعتبره ذنب سؤال اخير آه للأسف يا واتسابونا ما عندناش وقت السؤال التالي بس يا ريت قدسك تصلي لنا إن هم يفهموا معنى الفداء امين امين يا ريت في عجالة امين بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين الهنا يا من احببتنا محبه ابديه فادمت لنا الرحمه ويا من دبرت لنا خطه الفداء كفاره عن خطايانا حبا فينا محبه ابديه احببتنا شكرا ليك يا رب طلبتي اليك وصلاتي اليك يا رب انك تشرق بنور حبك في قلوب الجميع ليعرفوك أنك إله المحبة والفداء والخلاص نعم.
فيقبلونك فاديا ومخلصا لهم أمر محتاج إلى لمسة من روحك تغير الفكر وتغير القلب وتغير الكيان المس الآن يا رب جميع السامعين وجميع المشاهدين
آمين المس لمسة إشراقة لمعرفة نعمتك ونعمة الفداء نتيجة الحب الإلهي اسمع واستجب إلهي ولك كل حمد وشكر إلى الأبد آمين آمين شكرا يا أتسابونا شكرا آه، أعزائي المشاهدين أحبائي من المسلمين والمسلمات الفداء جه ليك مجاني بس اقبل الدفع فيك تمن غالي اقبل التمن اللي اتدفع فيك دم غالي وسمين ات- اتدفع عشانك ما تبقاش زي آدم ما تعصيش ما تبقاش زي آدم وحواء تتكبر ما تبقاش زي آدم وحواء تشرك لأن آدم فضل محبة زوجته عن محبة الله ما تفكرش في الناس اللي حواليك هيقولوا إيه لما تل- لما تعلن إيمانك بالمسيح فكر في آخرتك وفكر في المسيح ارجع لمحضر الله عشان تتقدس في محضره ارجع للصورة الأصلية التي خلقت فيها انسى كلمة وما صلبوه وما قتلوه لأنها مش معقولة ومش موجودة الأدلة كتير الأدلة كتير تاريخية ومن, ومن, ومن القرآن نفسه ومن الأحاديث عن قتل وصلب المسيح أرجوك إذا كنت عايز تعرف أكتر عن الموضوع ده راسلنا هنرد عليك أو أي أسئلة ما قدرناش نجاوب عليها المرة دي عشان ضيق الوقت ابعتوا لنا الأسئلة وإحنا هنرد عليها إذا كنت عايز كتاب مقدس أو عايز أي استفسارات راسلنا وقدس أبونا هيرد عليك في الحال وإذا كان في أي حاجة نقدر نساعدك فيها إنك تفهم معنى الخلاص أرجوك لا تتردد إحنا بنحبك ليس لشيء جيد فينا ولكن لمحبة المسيح لك اللي مات عشانك صلواتي لكم جميعا أن رب المجد يتفقدكم برحمته وتعرفوا معنى الخلاص والفداء سلام لكم وإلى اللقاء
سلام